دينا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال المحدث أنا مشفق الحقيقة من النساء اللي هم الآن يجلسون ويظنون أنني سأفجر قنبلة وليه؟ لأن السؤال الذي أجلته إلى هذه المرة عن التعدد فأنا عايز يعني آه، من يسمعني من الرجال والنساء بخصوص هذا الموضوع أن يتلقاه تلقيا إيمانيا لأنه لا يصلح فيه إلا الإيمان ولا يخفف أي شيء من لأواء الدنيا وهجيرها إلا الإيمان إن المرأة قد يضحي بالشيء النفيس إذا كان الإيمان هو الحافز له على ذلك وقال المحدث فأنا عايز وإحنا بن- بن- بنستمع إلى المسائل الكبيرة إن إحنا نستحضر الإيمان ولا نستحضر غل الدنيا آه، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان ممن آخى بينهما سعد بن الربيع أنصاري من سكان المدينة وعبد الرحمن بن عوف وهذا مهاجري تعرف المهاجرين خرجوا من ديارهم تركوا ديارهم وأموالهم وأمو- وأموالهم ورايحين كده بطولهم ما عندهمش حاجة خالص على ناس في بلادهم وفي أموالهم لما آخى بينهما سعد بن الربيع الأنصاري قال لعبد الرحمن بن عوف أنا لي زوجتان فانظر أيهما أعجب لك أطلقها لك وتتزوجها إحنا ما نعرفش الكلام ده عند العرب العرب عندهم غيرة تصل إلى حد الجنون غيرة على النساء سيبك من ال- أشباه الرجال اللي احنا بنشوفهم النهارده الذين تربوا على موائد الغرب الدياييف الذين لا يغارون على حرماتهم لا العرب كان عندهم غيرة عشان كده لما كانوا يطلعوا في أي معركة ياخدوا النساء معاهم ليه؟ ليثبتوا إذا إذا لم يدافع عن قومه دافع عن عرضه العرب كان عندهم غيرة شديدة ومش العرب اللي واحد يتنازل عن مراته لواحد تاني لا مش العرب اللي يعملوا كده لكن سعد بن الربيع تكلم بمنطق الإيمان فسهل عليه أن يقول لأخيه عبد الرحمن انظر أعجب المرأتين مش واحدة عورة مثلا واحدة جميلة يديله العورة ويخلص ويقول له خد واحدة من دول لا ده بقول له أنت بص لهم كده أحلى واحدة فيهم عجبتك أنا هتنازل عنها هطلعها واديها لك فأنا عايز ال- ال- لأن الموضوع كبير جدا وخطير أيضا وأنا سأبتدئ الموضوع بذكر إحصائية آه، أنا قرأتها منسوبة للجهاز المركزي للإحصاء في مصر ومجلة أكتوبر نشرت هذا الكلام منذ عدة أسابيع في حدود شهرين تقريبا أو أقل من شهرين عملت ملف كده بعنوان تسعة مليون مطلق وأرمل وعانس في مصر تسعة مليون مطلق وأرمل وعانس وفي 8 مليون قضية طلاق وخلع ماشية في المحاكم خلاص خلي ال 8 مليون دول نصهم هيرجع للبيت وهيصطلحوا خلي تلتينهم تمام يعني انا عندي دلوقتي في حدود 2 مليون ممكن يقع تاخد الخلع او تطلق لما انا اضم ال 2 مليون دول ل 9 مليون ادي 11 مليون ما تقوليش من اصل 75 مليون لا 75 مليون دول عباره عن ايه عباره عن اطفال ونساء بالغات ورجال انا مش هقول 75 مليون هخليهم 90 مليونا مصر انا هعتبرها النهارده ومصر دي ش- كبلد شريحه والمشكله دي موجوده في كل بلاد المسلمين انقلها بقى لبلدك كل بلاد المسلمين 90 مليون يعني هقول مثلا يعني مع ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال على حسب الاحصائيات هقول 30 مليون طفل وصبي وصبيه و30 مليون امراه صالحه للزواج و30 مليون رجل 9 مليون مطلق وارمل وعانس لمين لل 30 مليون بتوع النساء بس طب العوانس من سن كام من سن 35 سنه تعتبر عانس يعني من 30 ل 35 ده جماعه برضو عايزين نلمهم ممكن فاجأ ان نسبه العنوسه او نسبه النساء غير المتزوجات في بلادنا تصل الى 30 واكثر من 30% هذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت احنا عايزين نحل المشكلة دي وقال المحدث النهارده فيه داخل قصة قصة تعدد وإن ده إهدار لحق المرأة وإلى آخره وطبعا لهم حجج أنا سآتي عليها من جذورها عشان برضو نؤصل المسألة يعني مثلا يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين على ان التعدد لا بحديث المسور بن مخرمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها والخبر مشي في الناس ففاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن قريشا تتحدث أنك لا تغار على بناتك وهذا علي يريد يريد أن ينكح ابنة أبي جهل فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال إن بني هشام استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي إني أخاف أن يفتن ابنتي والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما فعلي بن أبي طالب لما سمع هذا الكلام أقلع عن هذه المسألة ومن جملة الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها قال لك أهو علي ع- رضي الله عنه عايز يعدد قال له لا كده يؤذيني فأي حما في الدنيا الواحد لما حد يتزوج على بي- على بنته بيتأذي يقول لك ازاي يتزوج على فطالما هيؤذي حماك يبقى لا يجوز أنا عايز أقف هنا ثلاث وقفات في القصة دي عشان نشوف هل لهم وجه في هذا الكلام ولا ده افتيات على الحديث آه الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا دي معناها إيه عايز يقول أنا لا أحرم التعدد الكلام ده خاص بفاطمة بس ليه؟ لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجيش واحد يقيس أي واحد في الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام فإن إيذاء النبي حرام بالاتفاق وفيه لعن كمان إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وقال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إيذاء النبي لا يحل مطلقا لا قليله ولا كثيره إزاي بقى نحط أي واحد في مقابل النبي ده حق خاص للنبي عليه الصلاة والسلام ففاطمة بضعة منه صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما آذاها إذا تأذت بشيء تأذى أبوها صلى الله عليه وسلم فيحرم على الإنسان أن يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا الصحابة كانوا كلهم متزوجين أنا لا أعلم صحابيا كان تحته امرأة واحدة أبدا التعدد كان فاشي في المجتمع عشان كده قال أنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ها عايز يقول لك ده خاص بفاطمة الوقفة الثالثة احنا قلنا وقفتين مع بعض قلت بس ما نبهتش على الوقفة الثانية قال صلى الله عليه وسلم والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد إني أخشى أن يفتنوا ابنتي وهذه علة أيضا للنهي عليه أن يتزوج على فاطمة ولذلك علي بن أبي طالب لم يتزوج على فاطمة أبدا ماتت فاطمة بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ثم تزوج علي عدة نساء بعد ذلك فواضح من هذا أن ده خاص بفاطمة أما القانون العام أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما يبقى هذا الحديث لا يجوز لأحد أن يتكئ عليه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا أن يتزوج على فاطمة آه، يقول لك ال- ده الزواج ال- الثاني ده بيؤذي المرأة الأولى أنا أعلم أنه يؤذيها ولكن نحن ذكرنا في مقابل هذا الأذى مصالح وأنا عايز دلوقتي أذكر لكم أمثلة امرأة تغار الغيرة ده أذى مضرة قيس المضرة دي في مقابل المصلحة التي ذكرتها في بداية كلامي تتضاءل هذه المضرة إذا ارتقينا على جناح الإيمان عشان كده قلت لك في أول الكلام لازم الكلام تاخده ب- بحس إيماني ما تنظرش إلى نفسك وإلى حظ نفسك في المسألة الإيمان ده شرط أساسي في كل عمل يتقرب المرء به إلى الله حتى العمل الدنيوي لو دخل عليه الإيمان يخف النهاردة الشرع في باب المصالح والمفاسد في موازنات وطبعا كلامي ده كله كلام عناوين وعايز تطويل قوي في الموضوع وانا ما اظنش ان الحلقه دي ولا اللي جايه ولا اللي بعدها ممكن تستوعب المساله استيعاب الذي اريده وقال المحدث أنا مقدر أن المرأة بتغار وهذا شيء في أصل خلقتها وأنا عايز أقول أن المرأة تعذر في الغيرة ما لم تتجاوز حدود الله مش تغار وتروح تذبحها ولا تعمل لها حاجة ولا تسمها ولا تقطعها في 16 كيس وتقول أنا غيرانة لا الشرع إنما يتجاوز عن الغيرة المعقولة اللي ما فيش فيها تعدي على حدود الله وإلا فالغيرة عيب في المرأة الغيرة عيب لأن الغيرة من الغل من جملة الغل آه، علشان كده أهل الجنة لا غل عندهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اه مفيش غل أبدا وكمان في حاجة كمان على سرر متقابلين لأنك أنت لما تكون زعلان من واحد بتديله أفاك قال لك لا ما ينفعش يبقى أفاهم لبعض لا هم قاعدين وشهم لبعض زيادة في الألفة وزيادة في المودة وزيادة في المتعة فالغل الغيرة من جملة الغل وأنا أقول لك الغيرة عيب ليه هو عيب لكن تعذر المرأة به عندي دليلان على أن الغيرة عيب الدليل الأول في صحيح مسلم من حديث أم سلمة وقد ذكرت وفاة أبي سلمة وإنها قالت يعني من كأبي سلمة أول بيت هاجر إلى آه، إلى الله ورسوله وبعدين ذكرت ايه الحديث ثم ذكرت في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليها يخطبها. انت عارف قالت ايه؟ للنبي عليه الصلاه والسلام قالت ان لي بنتا خلاص وفي روايه ثانيه اني مصبيه عندي آه، صبي يعني او صبيه عندي صبيه وانني غيور وطبعا في روايه اخرى قالت وأنني كبيرة في السن فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت لها قال إذا كنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك وأما ابنتك فسيغنيها الله عنك وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك فلو كانت الغيرة خيرا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ي- أن ي- أن يذهبها الله عنها فدل ذلك على أنها عيب تمام كان من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة لم تكن تغار لذلك استقرت حياتها تعرف المرأة الغيور بي أنا ما أعرفش بيعملوا إزاي يعني لكن بتبص لها إيه يعني بيبان عليها يعني. يعني في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي يوما ثم جاء فرأى ما أصنع هي ما قالتش أصنع إيه لكن واضح إن هي عليها إيه على علامات غيرة فقال لها أغرتي قالت وما لمثلي لا يغار على مثلك فقال يا عائشة أجاءك شيطانك شوف بقى شوف الذكاء أنا عايز النساء يتعلموا من أم المؤمنين مشكلة حصلت بين راجل ومراته يقول لها طب يا ست تخزي الشيطان تقول له لا لازم اعرف الموضوع الاول طب العفاريت بتاع في وشي سيبيني دلوقتي تقول له ابدا لابد وحتما وهلبت احسم القضيه دلوقتي اهو طب سيبيني اروق دم ابدا لابد تشوف عائشه اول ما قال لها اجاءك شيطانك انا بتدفت الحوار قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان الأول قالت له أو مع كل إنسان شيطان قال نعم قالت أو معك شيطان قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أشوف فالغيرة نار نار نار حقيقية تمشي في عروق المرأة تحرقها ما يطفيش النار دي إلا الإيمان والاحتساب الدليل الثاني على أن الغيرة عيب في سنن الإمام النسائي بسند صحيح على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار قال إن فيهن لغيرة شديدة الغيرة دي بتقدر حياة الرجل تقدر حياة المرأة وتخرب البيت الغيرة إذا زادت عن حدها أنا مقدر مسألة الغيرة وإن المرأة بتغار لكن إذا استصحبت الإيمان استصحبت الأجر وإنها أعفت أخت مسلمة زوجها يستطيع أن يضمها إليه المرأة ستستريح يبقى مضرة الغيرة يقابلها مصلحة إعفاف مسلمات حاجة التانية بس أنا دي هتطول شوية أنا معلش أنا بستأذنكم أه وأرجو أن ما أكونش معكر دمكم ولا ان انا اذا وصلت في الموضوع ده عشان بس احسمه واوضحه اكون مغل- مغلس عليكم ولا حاجه انا والله ما اريد الا مصلحتكن وانا ما فيش بيني وبين النساء عداوه بالعكس يعني انا من اشد المدافعين عن حقوق النساء ولما تزوجت وعددت بحمد الله وفضله ومنه علي انا وقفت جوازات وتعددات ملهاش اخر يعني الأخ يجينا عايز يعدد أنا الذي أنهاه وتلجأ إلي نساء كثيرات عشان أوقف القصة دي بوقفها طبعا اللي بيسمع كلام كده إنما اللي كده و- ورا ده مش هيعمل له حاجة ليه؟ لأن التعدد مش كده أتجوز وخلاص لا لابد في ضوابط في ضوابط تتعلق بالرجل وفي ضوابط تتعلق بالمرأة ولازم نحن نستفسر ونعرف الراجل ساعات راجل ما يعرفش ما ينف- ما ينفعش في التعدد لا يصلح في التعدد يعني رجل أعرابي مثلا اللي هو اتجوز اتنين ولطم على ازدواج يعني معلش مش لطم على ازدواج هو أعرابي قديما يعني ي- ينسبونه إلى ما قبل الإسلام يعني يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين ها أه، طب هو بيعتبر نفسه خروف هو حر ما هو اللي جابه لنفسه ففي واحد ما ينفعش ما عندوش ملكة ان هو يحاور النساء ويعرف ازاي يطلع من المطبات ها يعني في الروم زمان قرأت في سير الرومان يعني لم يكونوا يولوا الرجل ملك الرومان إلا إذا زوجوه إذا أفلح في ترويض المرأة يقول له أنت فعلا تصلح أنك أنت تمسك الحكم أنا عايز ترويض امرأة ده حاجة كبيرة يعني حاجة مش سهلة ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريق بتلعبك 4 2 4 5 6 1 3 4 7 كل يوم لها طريقة أنت بقى محتاج أنك أنت تكون دارس وفاهم عارف من كتر معاشرة المرأة أول ما تشوف سحنتها تقول العواصف هتهب خلاص فتقوم تلاطف المسألة ها يعني أنا مثل ضربته زمان ما اعرفش آه، قلته في ال- في الحلقات الماضية ولا ما قلتوش بسأل سؤال مين اللي بيسوق القطر قطار يعني أكثر الناس يقول لك اللي بيسوق القطار ال- السواق لا اللي بيسوق القط- ال- القطار المحولجي هو ده اللي بيسوق القطر اللي هو بيغير مسار القضبان القطر ماشي كده المحولجه محولجه بيقوم رايح كده السواق ما يعرفش يعمل له حاجه خلاص فانت بتبقى انسان عاقل زي المحولجه بالظبط هي هتدخل في كرشه كده تقوم انت عامل لها ايه محول ال- القضبان تقوم داخل على الباب ها وتستريح من المطب اللي انت هتقع منه المراه محتاجه لواحد فاهم في ناس عندهم ضيق عطن كده ما عندهمش خبره ممكن يشعل البيت نار معلش بسبب الغباء انا قلت زمان في اول حلقه المراه الغبيه زعلوا مني وقالوا لي احنا مش اغبياء لا في رجاله اغبياء جدا كمان تمام يعني الغباء ده رجال نساء ويعني الفهم هبه من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوتر البيتين او يوتر البيوت الثلاثه او الاربعه الرجل ليه لانه ليس خبيرا وقال المحدث وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
قال المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا أهل الضلالة قد أرى صدورهم أن قد رأوا للسنة التبجيلا فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله يهدى فاتخذه وكيلا